أهلا بيكم وشاهد عيان جديد وبرنامجكم شاهد عيان شاهد عيان النهاردة هو يوحنا الرسول أصغر تلاميذ يسوع في السن وقصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في الإنجيل بحسب البشير لوقا الإصحاح 22 والآيات من 14 ل 34 وكمان في الإنجيل بحسب يوحنا البشير الإصحاح 13 والآيات من 1 ل 38 وإصحاح 14 والآيات من 1 ل 30 بيحتفل اليهود بالكثير من الأعياد والمهرجانات لكن أهمهم هو عيد الفصح بتمتد الاحتفالات بالعيد ده لمدة أسبوع كامل العيد ده هو احتفال بتحرير الرب لشعب إسرائيل من 400 سنة عبودية في أرض مصر وبيعتبر عشاء الفصح من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد في قصتنا النهاردة بيحكي لنا يوحنا عن اللي قاله يسوع وعمله في ليلة احتفالهم بالعيد في علية من العليات
اسمي يوحنا كنت شاب صغير ومتهور لما دعاني يسوع عشان أكون واحد من تلاميذه يمكن عشان كده ما كانش سهل عليا إني أفهم عمق الكتير من الدروس اللي علمها لي يسوع لينا بشكل كبير لكن دلوقتي وبعد ما نضجت وكبرت وفهمت حقيقة تعليمه وكمان كتير بفكر في المثل الحي اللي وضعه لينا بحياته على الأرض لكن عمره ما هيبقى في ذاكرتي أوضح من اللي قاله يسوع وعمله في الليلة الأخيرة قبل الصليب كنا اتجمعنا في مكان كان متجهز لينا مخصوص علشان ناكل مع بعض عشاء الفصح بدأ يسوع كلامه ليلتها مع تلاميذه ال 12 بشكل أهدى من المعتاد ففهمنا إن الموضوع أكبر من وجبة العشاء كان في رسالة متجهزة مخصوص لينا وللمناسبة دي
اهلا بيكم كلكم اتفضلوا ارتاحوا وجهزوا نفسكم للعشاء كان نفسي اني اكل عشاء الفصح ده معاكم قبل ما ابتدي رحله الالم فكرك يسوع وليه يسوع حاطط لاني بقول لكم اني مش هاكل العشاء ده تاني لحد ما يكتمل معناه في ملكوت السماوات يهوذا فكرك يسوع ليه كتير بيتكلم عن الألم أنا خايف إنه يموت قبل ما يأسس مملكته مش هيبقى في مملكة يا بطرس يوحنا هو ليه يسوع حاطط الفوطة دي حوالين وسطه؟ شكله هيغسل رجلينا لا لا لا لا انت بتقول ايه انا رتبت انا وبطرس الاوضه دي لكن نسينا اننا نجيب خدام عشان يغسل رجلينا في بلدنا كان الكل بيلبس نوع من الصنادل المفتوحه وده اللي كان بيخلي على طول رجلينا مش نظيفه فكانت العاده ان كل بيت يوفر واحد من الخدم عشان يقوم بغسيل رجل الضيوف في المناسبات والعزومات كان غسل الرجلين عمل حقير ما يقومش بيه غير الخدم كنا في الربيع ساعتها كانت شوارع أورشليم مليانة بالطين بسبب مطر الربيع ولما دخلنا المكان قلع كل واحد فينا الصندل بتاعه وسابه جنب الباب حسيت بالخجل لأني ما رتبتش حد من الخدم يغسل الرجلين ودلوقتي دلوقتي بس لقيت يسوع ابن الله السيد والمعلم ركع بجنب كل واحد مننا وأصر بكل تواضع إنه يغسل رجلينا كنت في نص هدومي لأني ما فكرتش إني أجيب حد يقوم بالدور ده ولا حتى فكرت إني أقوم بالدور ده بنفسي
يا رب أنت تغسل رجليا ايوه يا بطرس انت يمكن دلوقتي مش عارف ايه اللي انا بعمله لكنك هتفهم بعد كده لا يا معلم مش ممكن تغسل رجلي لو ما غسلتش رجليك يا بطرس مش هيكون لك معايا نصيب يا سيد مش رجلي بس لكن إيدي وراسي كمان اللي استحمى كله طاهر ومش محتاج غير يغسل رجليه وانتوا طاهرين لكن مش كلكم انتوا فاهمين ايه اللي انا بعمله وانا بغسل رجليكم انتوا بتنادوني يا معلم يا سيد وعندكم حق لأن أنا فعلا كده اسمعوني إذا كنت وأنا المعلم والسيد غسلت رجليكم يبقى أنتوا لازم تغسلوا رجلين بعض أنا اديتكم مثل زي ما عملت فيكم اعملوا في بعض الخادم مش أعظم من سيده ولا الرسول أعظم من اللي أرسله ما دام انتوا بقيتوا عارفين كده يبقى يا بختكم لو عملتوه اخدموا بعض التواضع فهو ده طريق الحق
رجع يسوع لمكانه على الترابيزة وكانت كل العيون عليه قعد ساكت شوية وبعدين وطى راسه وابتدى يتنفس بعمق وبصعوبة وأخيرا رفع راسه وبص لينا لكل واحد على الترابيزة وقال
المزمور بيقول اللي بياكل معايا الخبز رفع علي عقبه يعني اتقلب ضدي وده هيحصل قريب قوي انا حاسس بضيق شديد لكن لازم تعرفوا الحق واحد منكم هو اللي هيسلمني
يوحنا انت قاعد جنب يسوع اسأله مين اللي هيخونه
هو أنا يا يسوع أنا اللي هخونك
اللي هغمس اللقمة دلوقتي واديها له هو ده اللي هيسلمني يلا عشان ناكل الفصح
قطع يسوع بهدوء حتة من العيش وغمسها واداها ليهوذا الإسخريوطي لقيت وش يهوذا اتقلب لما أخد اللقمة في بقه كأنه حد غريب عني أول مرة أشوفه مش هو اللي بقالي ثلاث سنين بسافر وبخدم معاه بص له يسوع وقال له يهوذا اعمل اللي انت ناوي تعمله واعمله بأقصى سرعة محدش فينا فهم قصد يسوع من الكلام ده لأننا كنا بنثق في يهوذا وكمان كانت أمانة الصندوق معاه فكرنا إنه يمكن بيقول كده ليهوذا علشان يدفع تمن الأكل أو يدي الفقراء لكن لما فهم يهوذا إن يسوع عارف بنيته مشي وساب العلية اللي كان فيها ومشي في ظلمة الليل وما رجعش تاني
أنا لسه قدامي وقت قصير معاكم اسمعوني يا أحبائي أنا هديكم وصية جديدة زي ما أنا حبيتكم حبوا أنتوا كمان بعضكم وبكده هيعرف الناس إنكوا تلاميذي إن كان ليكم حب بعضكم لبعض وكمان للناس اللي أنا هديهم لكم المكان اللي أنا رايحه مش هتقدروا تجوه دلوقتي لكن هتتبعوني وتراقبوني من بعيد ليه ما نقدرش نتبعك ده انا هفديك بروحي تفديني بروحك لا يا بطرس قبل ما اديك يصيح مرتين هتكون انت انكرت ثلاث مرات انك تعرفني انا انا مش ممكن انكرك ابدا ده انت لو مت هموت معاك ما تقولش اني هنكرك ما تقلقش ما تقلقش يا بطرس انا صليت علشانك الشيطان طالبك وطالب نفسك لكن امن في محبتي اسمعوني انا هروح عشان ارتب لكم مكان لكني هاجي تاني واخدكم معايا والمكان اللي هكون فيه هتكونوا فيه انتوا كمان أنا مش قادر أفهم يا رب إحنا يا دوب عارفين إنك هتسيبنا ومش عارفين أنت كمان رايح فين يبقى إزاي نعرف الطريق وأنت مش هتكون هنا علشان تورينا نروح لفين
يا توما أنا هو الطريق والحق والحياة مفيش حد يوصل للآب إلا بيا لو عرفتوني يبقى عرفتوا الآب برضه يا سيد ورينا الآب وكفاية علينا أنا معاكوا الفترة دي كلها ومش عارفني يا فيلبس اللي شافني يبقى شاف الآب يبقى إزاي تقول ورينا الآب أمنوا إن أنا في الآب والآب فيا الكلام اللي أنا بكلمكم بيه مش بتكلم بيه من نفسي لكنه كلام الآب اللي فيا هو اللي بيعمل الأعمال لكن يا فيلبس لو مش مأمنين من كلامي آمنوا بسبب المعجزات والأعمال اللي شفتوها أنا آسف يا رب لكن خوفي غلب إيماني أنا مش فاهم إيه اللي ممكن يحصل لنا لما ما تبقاش موجود في وسطنا
يسوع هيمشي ما سمعتش غير الكلمة دي قعدت تزن في وداني سيدي معلمي أقرب صاحب ليا صاحب المعجزات هيسيبنا قعدت الكلمة تلف في دماغي وما بقتش مركز في أي كلمة من الكلام اللي بيتقال كان كل اللي بفكر فيه هو إن يسوع هيموت وإن يهوذا سابنا وهيخونه ويسوع ما عملش وما حاولش إنه يعمل أي حاجة عشان يوقف يهوذا ليه؟ اتمليت بالوحدة كأن سحابة سودة جت عليا اتمليت بالخوف والشعور بالفراغ كان الباقيين بياكلوا وبيتكلموا لكن ما كنتش قادر أعمل أي حاجة شعرت بإني لوحدي وأخيرا اتكلم يسوع مرة تانية وتعلقت بكل كلمة يقولها أدور فيها عن أي ذرة أمل لما بفكر في ده دلوقتي بعرف إن يسوع شعر إني بقع في حفرة من الاكتئاب لكن دخل كلامه اللي بيطمن قلبي على طول علشان يرفعني من حالة اليأس اللي كنت فيها
قلت لكم إني لازم أرجع للآب اللي أرسلني لكنكم ما سألتونيش أنا رايح فين لكن ملا الحزن قلوبكم لأني قلت لكم كده أنا دلوقتي بقول لكم أنا ماشي عشان خيركم هبعت لكم الروح القدس المعزي لأنه مش هيجيلكم إلا لما أنا أمشي ولما يجي هيقنع العالم ويفهمهم خطيتهم إنهم ما أمنوش بيا هيقنع العالم ببري لأني رايح لأبويا السماوي هيفهمكم ويعلن لكم اللي جاي ويقودكم لكل الحق بعد وقت قصير هسيبكم مش هتشوفوني لكن اصبروا لأنكم قريب قوي هتشوفوني تاني لما أقوم من الموت ساعتها هتتأكدوا إن أنا في الآب وإنتوا فيا وأنا فيكم خدوا الرغيف ده واقسموه واشربوا من النبيذ ده كمان افتحوا ودانكم الرغيف ده هو جسمي جسدي اللي هيبذل علشانكم والخمر ده هو دمي اللي هيسفك عشان يغفر خطاياكم وخطايا العالم من الليلة دي لما تاكلوا من الخبز وتشربوا من الخمر اعملوا ده تذكار ليا
أخيرا قدرت أقبل فكرة إن يسوع هيسيبنا قريب وكمان بقى مفهوم قوي إن عاوزنا نكمل شغله بعد ما يمشي بصيت لباقي التلاميذ كنت عاوز أعرف إن كانوا فاهمين إيه اللي عاوزنا يسوع نعمله بالظبط وإزاي نكمله بصيت لقيتنا أربع صيادين على جامع ضرايب وعضو قديم بجماعة الغيورين وشوية أصحاب محلات ناس عادية مش مثقفين قوي ما فيناش واحد خطيب يعرف يتكلم كلام كبير ولا قائد فاهم خبير في القيادة حسيت انه انه انه مستحيل اننا نكمل المهمة لو اعتمدنا على قوتنا ولا حكمتنا ولا معرفتنا الشخصية لكن يسوع كان قال من شوية هيبعت لنا الروح القدس وده اللي اداني شوية تعزية لكن كان جوايا كتير من الأسئلة اللي ملهاش إجابة وزي ما عمل يسوع قبل كده وجاوب على كل أسئلتي قبل ما أنطق بيها ورفع عني حمل إني أكمل اللي كان بيعمله وفسر لينا عمل الروح القدس
افتكروا كلامي ده مش من عندي لكنه من عند الآب اللي أرسلني أما الروح القدس اللي هيبعته الآب باسمي فهو هيعزيكم وهيعلمكم كل شيء وهيفكركم بكل الكلام اللي أنا قلته لكم الروح القدس هو اللي هيديكوا الكلام اللي تتكلموا بيه وهيفكركوا كمان بكل اللي في الكتب المقدسة هيبقى عندكوا قوة لأن الروح القدس ساكن فيكم وهسيب لكم أهم هدية هسيب جواكم سلام النفس هسيب لكم سلامي أنا سلامي مش زي سلام العالم اللي بيقعد وقت قليل وينتهي لكن سلامي أنا هو سلام للحياة الأبدية
وبعد ما خلصنا العشاء سبحنا ربنا بترنيمة وبعدين نزلنا وقضنا يسوع في ظلمة الشوارع لحد ما وصلنا بستان بره أسوار أورشليم كتير ما كان يسوع يروح هناك ويصلي
اقعدوا هنا وصلوا صلوا عشان ما تتجربوش أنا هبعد شوية جوه عشان أصلي يا أبي لو أردت ابعد الكاس دي عني لكن إرادتك أنت اللي تكون وهي اللي تتم
راقبته من بعيد وشفته وهو بيعاني وكأنه بيتعذب في الصلاة كان نور القمر كاشف وشه وهو مليان بالعرق مخلوط بالدم كان يسوع في صراع أكبر من أي إنسان يتحمله وبعدين لقيت زي ما يكون ملاك جه وقف جنبه وكلمه في هدوء وحط إيده على كتف يسوع وكلمه بصوت واطي ما قدرتش أسمعه لقيت يسوع كأنه أخد قوة من تاني وفي الوقت اللي كان يسوع فيه بيصلي جه للبستان مجموعة كبيرة من العساكر ومعاهم ناس كتير وقدامهم يهوذا الاسخريوطي مشي ناحية يسوع وسلم عليه بقبلة الخيانة
أنتوا عاوزين مين؟
يسوع الناصري أنا هو
لما قال يسوع أنا هو اتنطر العساكر اللي ورا ووقعوا على الأرض وكأن ريح شديدة وقعتهم وقف يسوع يبص لهم بهدوء
لتاني مرة بسألكوا أنتوا عاوزين مين؟
يسوع الناصري وأنا قلتلكوا إن أنا يسوع الناصري لو كنتوا عاوزيني أنا يبقى سيبوا الناس دي تمشي لا مش هتاخدوه بالسهولة دي السلاح لازم يتكلم
بطرس رجع سيفك لمكانه عملي لازم أكمله
حاول بطرس إنه ينقذ يسوع فراح مطلع سيفه وقطع ودن عبد رئيس الكهنة لكن الغريبة إن يسوع مسك الودن المقطوعة ورجعها تاني مكانها وقف كل الناس حتى العساكر وهم مستغربين واتلخبط العساكر وما بقوش عارفين يعملوا ايه قدام اللي عمله يسوع واللي بين حنان ومحبة وكمان قوة يسوع ورعبتهم قدرته انه يعمل عمل بالقوة دي
حضرة الظابط هو أنا حرامي عشان تطلعوا عليا بالسيوف والعصيان ما أنا كنت قدامكم كل يوم في الهيكل ما قبضتوش عليا ليه عشان دي ساعتكم دلوقتي في وسط الضلمة
وبعدين قبضوا على يسوع وخدوه لمقر رئيس الكهنة مشيت أراقبه من على مسافة قريبة وكان بطرس بيراقبه من بعيد أنا مكسوف أقول إن معظمنا كان ساب يسوع وهربوا وسط الضلمة سمحوا لي إني أدخل لساحة بيت رئيس الكهنة وقفت في الضلمة وشفتهم هما بيسخروا من يسوع وبيضربوه على وشه فهمت ساعتها إن يسوع كان عارف بكل الألم وكل اللي كان هيحصل له الليلة دي وبالرغم من كده لكنه ما كانش بيركز على الألم اللي كان هيشوفه لكن على احتياجاتنا إحنا كان كل اللي قاله وعمله في الليلة دي هو إنه إدانا الأمل والتعزية عرفنا إزاي نتصرف في غيابه ولما بقتش قادر أحتمل إني أشوف كل القسوة دي طلعت علشان آخد شوية هوا بره ما شافنيش بطرس لكني كنت سامع صوته من الناحية التانية قربت وصدمني اللي شفته وسمعته
ما انا قلت لك انا انا ما اعرفش الراجل ده لكن طريقة كلامك زيهم وأنا فاكرة إني شفتك مع يسوع وأتباعه انت غلطانه اقسم لك اني ما شفتش الراجل ده قبل كده سيبيني في حالي بقى
نزلت دموعي وما كنتش قادر أصدق لكن بطرس فعلا أنكر السيد في الوقت اللي كان يسوع محتاج لولائنا أكتر من أي وقت تاني لقيت مكان أقعد فيه أرتاح وسط الضلمة وقعدت أفكر في اللي قاله يسوع لينا والأمثلة اللي ادهلنا في أول ساعات الليلة الكئيبة دي وصانا إننا نحب بعض قال لنا عن البركات اللي لينا لو كان عندنا قلب الخادم وادانا القوة لما غسل رجلينا جاوب على أسئلتنا بكل صبر واختار كلامه بكل عناية عشان يفهمنا توقعاته وخططه لمستقبلنا ويعلمنا إننا مش هنقابل المستقبل لوحدنا حتى في البستان لما جه الجنود يقبضوا عليه قدم لهم نفسه عشان يمسكوه وطلب منهم انهم يسيبونا احنا كان دايما يراعي الاخرين كلامه حفر جوانا كتير من الرسائل العميقه في قلوبنا مش ممكن ابدا ننساها لا احنا ولا اي حد يامن بمخلص العالم يسوع المسيح
بذكرك أنا أتغذى معك يا أيها المخلص المعبود في القفر أعددت مائدتك كي نذكر حبك يا ودود حولك يا رب كنيستك تذيع موتك حتى الرجوع ناكل الخبز ونشرب الكاس كي نذكر حبك يا يسوع بأكل الخبز وشربنا الكاس نراك مائتا فوق الصليب نحن من حولك شعبك الخاص نصنع ذكرى حبك العجيب حولك يا رب كنيستك تذيع موتك حتى الرجوع ناكل الخبز ونشرب الكاس كي نذكر حبك يا يسوع
كانت ذكريات يوحنا عن الليلة دي كتيرة جدا وفي تفاصيل أكتر بكتير في بشارة يوحنا في الكتاب المقدس الليلة دي دخلت تلاميذ يسوع اللي تابعوه لمدة ثلاث سنين هي فترة خدمته على الأرض في جو من الظلام والليل الطويل واللي استمر حواليهم لحد ما جه الصبح اللي قام فيه يسوع من الأموات لما تواجه فقدان الأحباء خيبة الأمل الاضطراب اليأس وليل الحزن يطول على حياتك اطلب الرب يسوع المسيح اطلب من روحه القدوس انه يديك الراحة الحكمة والشجاعة علشان تحول المشكلات دي لحلول وتدوس عليها وتكبر وتبقى فرصة لنموك الروحي لكن كل ده مش ممكن يحصل إلا لما يبقى ليك علاقة حقيقية مع الرب يسوع المسيح لما يبقى هو إلهك وربك وسيدك وصديقك ساعتها ينفع إنه يتدخل في كل أمور حياتك بس لو طلبت منه بشجعك إنك تطلبه دلوقتي تعترف له إنك خاطي واقبل حقيقة إن الله بيحبك وإنه بعت ابنه علشان يموت ويطهرك من خطاياك ابتدي حياة جديدة وابعد عن كل خطية كنت عايش فيها وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنتقابل مع شاهد عيان شاف بعينه الحدث اللي هز التاريخ شاف بعينه محاكمة يسوع وصلبه انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان